باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين لقاء جديد مع ها ملكوت الله داخلكم احنا مشغولين لسه بالفكرة فكرة ازاي الملكوت يبقى جوه مش بس السما اللي احنا هنروحها في الآخر انما من دلوقتي نحس بيها ونعيش فيها او تعيش جوانا جوه القلب ان الواحد باصص على المراية بس مش شايف شكله شايف ايه شايف المسيح ده المعنى اللي قاله معلمنا يعقوب وقاله بولس الرسول كمان قال يعقوب ان الانجيل عامل زي المراية فالواحد بيبص فيها بيشوف المفروض يبقى شكله ايه فالحقيقة انت اتخلقت على الصورة دي تتعاملت على الشكل ده فشوف قد ايه بقى انت مختلف على الشكل ده فالانجيل كل مرة بيقدم لك الشكل اللي المفروض تبقى عليه برضو ده اللي قاله بولس في كورنثوس لما قال كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد يعني الواحد بيتغير كأنه باصص على مراية شايف فيها الصح وعمال يتغير ويغير نفسه عشان يقرب من الصورة دي ساعتها طبعا يبقى الملكوت جواك لأنه لو شبهت المسيح يبقى الملكوت فيك احنا هنركز المرة دي على كلمة داخلكم مش بس على كلمة الملكوت بقى لا ايه حكاية الداخل دي نقرا كورنثوس الثانية جزء جميل قوي من رسائل بولس الرسول بولس في الرسالة دي بالذات تعتبر أكتر رسالة اتكلم فيها عن عما في داخله أكتر رسالة صريحة دي الرسالة اللي قال فيها أنا تعبت أكتر من باقي الرسل ودي الرسالة اللي قال فيها أنا شفت المسيح وشفت السماء ودي الرسالة اللي قال فيها أنا مت كذا مرة ودي الرسالة اللي قال فيها كل مبادئك خادم فالرسالة دي وثيقة هامة جدا بتورينا الراجل ده عاش ازاي وربنا خلاه يكتبها دفاع عن رسوليته فقال في جزء جميل بقى في كورنثوس الثانية سبعة ده موضوعنا دلوقتي يقول ايه إن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما كورنثوس الثانية سبعة ستاشر إن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل الداخل يعني فالإنسان الداخلي يتجدد يوما فيوم لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديا ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبدية لو دققت في النص ده هتلاحظ أنه مبني على المتناقضات خارج داخل يفنى يتجدد ثقيلة خفيفة وقتية أبدية ما يرى ما لا يرى يعني في أربع ثلاث آيات حاطط الدنيا كلها عبارة عن الحاجة وعكسها إيه بقى الحاجة وعكسها بصراحة ده هو مفاتيح الملكوت ملكوت الدنيا هو الحاجات الأولانية الملكوت السماوي هو العكس تماما تعالوا نشوف المتناقضات دي أولا قال الخارج والداخل فعلا الدنيا كل شغلها الشاغل إيه هو الخارج كل الدنيا متلونة من الخارج كل الناس بتتعامل على قد الظاهر العربيات والبدل والزينة والذهب واللبس الملكوت يا جماعة شغلانة من جوه مش من بره يبقى خلي بالكم أول مفتاح هنتكلم عليه كمان شوية إن اللي هينشغل ببره زيادة طلع بره السكة اللي هيركز في جوه زيادة يبقى ماشي في اتجاه الملكوت تاني كلمة يفنى ويتجدد المنظر من بره يوم بعد يوم يحصل ايه طبيعي بيعجز مهما تجملت ولعبت رياضة وخدت بالك من صحتك هي حقيقة مش هنهرب منها أن الخارج في رحلة فناء يوم بعد يوم في نوع من التدهور الطبيعي العمر الافتراضي فأنت الخارج لو انشغلت بيه زيادة تبقى بصراحة مالكش حق لأنه طبيعي ده الكيرف نازل مهما حاولت وفرملت انما اللي المفروض تركز فيه ان اللي جوه يكون الكيرف طالع او السهم طالع يا ترى الداخل بيتجدد كده كده انت مش هتقدر تفرمل الوقت ولا تفرمل العمر ولا تفرمل الصحة طب انت مركز في حاجة تاني تقدر تعملها بقى القضية الثالثة اللي هنتكلم فيها هي حكاية الضيقة وقصاد منها المجد يقول خفة ضيقتنا تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجد الناس بتتلافى الضيقات بتتفادى الضيقات بتكره الضيقة إنما قصاد كل ضيقة في مجد في ترجمة أخرى للضيقة في الملكوت أنت مش فاهمها في حقيقة تاني في مراية تاني في وش تاني أنت مش واخد بالك منه لو استوعبته هتبقى اشتغلت في حساب الملكوت في مفارقة أخرى نتكلم فيها الخفيفة والتقيلة العملية نسبية جدا بقى بولس في كل مراحل العذاب اللي شافها والبهدلة يقول بصراحة ضيقتنا الوقتية خفيفة خفيفة ازاي ده انت ما حدش اتبهدل زيك ده في يا بولس تجارب تقيلة جدا يقول لا هي تقيلة ده لما تبص لها زي ما هي كده انما لما تحطها في مقابلة مع حاجة تاني تلاقيها خفيفة قوي ده اللي قاله في رومية 8 أن آلام هذا الزمان الحاضر ها لا تقاس شوفوا هنا لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فيه هي الآلام الزمان الحاضر لو بصيت لها زي ما هي بس فعلا صعبة جدا وتقيلة قوي إنما لو حطيتها في مقارنة مع المقابل بتاعها في السماء صراحة أنت كسبان 100% مقابلة أخرى بين كلمة وقتية وأبدية بيقول الآلام دي وقتية إنما المجد أبدي واللي بتشوفه بعينك وقتي اللي مش شايفه بعينك أبدي وبالتالي الملكوت بتاع الدنيا كله شغال على ما هو وقتي إنما الملكوت اللي بنتكلم عنه ملكوت يبدأ الآن ولكن لا نهاية له آخر مقابلة ننشغل بيها الأمور التي ترى والتي لا ترى ويستخدم لفظة جميلة وغريبة يقول غير ناظرين إلى الأمور التي ترى بل إلى التي لا ترى يعني عاوزنا نشوف اللي ما بيتشافش ناظرين إلى أمور لا ترى التي ترى وقتية أما التي لا ترى فأبدية نبتدي الأول بقصة الداخل والخارج أول قضية تشغلنا وهتحدد مكاننا من الملكوت أو مركز الملكوت جوانا قد إيه أنت مشغول ببره وقد ايه مركز في جوه وده سؤال على فكرة مش صعب الإجابة عنه بس هو عاوز الواحد يهدى ويحاسب نفسه شوية القصة دي ربنا يسوع له المجد اتكلم فيها باستفاضة في مواجهة مع الفريسيين الفريسيين كلهم مناظر من بره فقال ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تشبهون قبورا مبيضة من الخارج ومن الداخل مملوء عظام أموات وكل نجاسة في قبور شيك قوي رخام من بره حاجة غالية جدا إنما جوه الريحة صعبة جدا قبر مهما حصل للأسف إن إحنا أحيانا بيبقى كل اللي شاغلنا الرخام اللي من بره بنبقى عاوزين نتجمل في عينين بعض وفي عينين نفسنا و... نتجمل جسديا ونتجمل ماليا وعلميا و... وبعدين وطبعا ناسي الريحة اللي جوه واللخبطة اللي جوه عشان كده تلاحظوا ان ربنا يسوع قال كلمه شديده ساعتها قال له ايها الفريسي الاعمى نقي اولا داخل الكاس والصحفه حينئذ يظهر خارجهما ايضا نقيين ابتدي من جوه عاوز تنظف من بره ركز على جوه بره هينضف لوحده لو من جوه نضف هتلاقي بره طبيعي يتحسن انما انت عمال تجمل الصوره طب وبعدين برضو معلمنا بولس له معنى جميل قاله في كورنثوس الأولى قال لنا هذا الكنز في أواني خزفية أواني خزفية الأواني الخزفية دي زي الأولى أو الفازات فشبه البني آدم فينا إنه زي ال, ال... كده يعني و... وجواه كنز إنما في واحد يعمل إيه يبقى في ذهب أو كنز جوه القلة دي أو الزير ده أو الفازة دي طول النهار يعمل إيه يلمع القلة ينظف القلة يلون القلة يغسل القلة يشيك القلة ده بصراحة مخه يعني الكنز جوه الكنز جوه مش بره انما احنا ساعات بنعيش بهذا الغشم يعني فاهمين ازاي انك بتجمل في حاجة انت عارف كويس قوي ان محكوم عليها بالنهاية sooner or later وsooner more than later مش كده انت عارف كده طب انت مدي كل تركيزك وعمرك ازاي في الخارج ده, ده نوع من العمى نقي اولا الداخل لان ربنا باصص على جوه لانها ملكوت الله داخلكم تبتدي من جوه الاول تلاحظوا الخارج حواليه دوائر كتير قوي مثلا الفلوس الكرامة اللبس كلام الناس الممتلكات الصحة العظمة أو تعظم المعيشة دي المعطيات بتاعت الخارج دي الحاجات اللي شغلة كل الناس من بره إنما الداخل بقى كم واحد فينا زي ما هو مشغول بصحته الجسدية مشغول بصحته الروحية يعني انت لو تعبت بصحتك بتعمل ايه بتجري تتعالج وبعدين تلاقي الناس كلها تقول لك الواحد يصرف كل حاجة على الصحة أهم حاجة الصحة طيب يعني واضح إنها ليها أولوية طب والصحة الروحية جواك كراهية ده مرض خطير جواك كبرياء ده وحش من السرطان جواك أنانية جواك غضب جواك إدانة مستمرة الأمراض دي كلها ولا في بالك ولا تفكر تتعالج الله يبقى مية في المية أنت مركز بره يبقى الملكوت بعيد عن دماغك خالص وأنت بعيد عن الملكوت فين الداخل إذا كنت مش مركز في أمراضك الروحية إنما الشخص الروحاني زي ما بيعالج جسده بيعالج بالأولى روحه أو نفسه أو داخله ما بيقدرش يسكت على حاجة جواه غلط لأن هو ده اللي هيقعد له الإنسان الداخلي يتجدد يبقى إنما الخارجي لا يبقى النهاردة مهما حاولت تطول في عمرك مش هتطول كتير إنما اللي أكيد هيستمر هو نفسك مش هتموت ده إيمان الإنسان الداخلي لا يموت طب ما تظبطه من النهاردة ما تخليه لما يقابل ربنا حاجة شاكة ليه قبله هو لسه كله أمراض تلاحظ التوب الداخل بقى إيه في موضوعات أخرى غير خالص الخارج يعني اللي مشغول بالتوبة مشغول بالداخل اللي بيفحص نفسه كل يوم أنا قلت إيه فكرت في إيه عملت إيه ده مشغول بجوه اللي مشغول بكلمة الصلاة الداخلية اللي بينادي على ربنا اللي بيحوش رصيد روحي من الصلاة والصوم وعمل الخير ده مشغول بالداخل إنما اللي كل شغله الأرقام اللي في البنك هقول إيه مش ماشي مع اللي بيقوله المسيح خالص الخارج يفنى وكلنا عارفين كده في الداخل في ثلاث أعمدة للحياة المسيحية كلهم من جوه ما يبانوش من بره خالص الأعمدة الثلاثة اللي قالهم بولس إيمان ورجاء ومحبة هذه الثلاثة قال كده ولكن أعظمهن المحبة عندك قد إيه من الثلاثة دول في الداخل عندك كتير من ربنا ربنا يغنيك ويديك من بره صحة وفلوس وعيال زي ما انت عاوز بس كده كده برضو الخارج ايه يفنى عندك قد ايه حب لربنا وللناس ده بقى اللي هيقعد الى اخر الدهور ده اللي هيوزنك في السماء عندك قد ايه ايمان ثقة في ربنا والايمان ده مش كلمة زي ما هنشوف كمان شوية عندك قد ايه رجاء وعشم وانتظار لربنا ده اللي هيفرق واحد عن التاني انما في الاخر زي ما بيقول الجامعة سليمان الجامعة يقول موت الفقير كموت الغني يعني في الآخر هي برضه تراب كده كده ما بقتش فارقة هيتقابلوا هيتقابلوا في التراب وساعتها مش هتميز الغني عن الفقير ولا الجاهل عن المثقف المقابلة التانية حكاية يفنى ويتجدد ويقول يوما فيوما خلي بالك كل يوم بيعدي بيحدد أبديتك ومسارك كل يوم بيعدي بيقربك من النتيجة النهائية وانت المسؤول عن النتيجة النهائية الخارج يفنى إما بمرض أو عجز أو ضعف أو تجارب أو موت طبيعة الخارج كده فكل يوم طبيعي العد تنازلي طيب هل قصاد كده في يتجدد كلمة يتجدد دي بقى كلمة مهمة يعني ايه عملية التجديد دي عملية مستمرة تلاحظوا ان احنا ايه مثلا الناس تشتري لبس جديد وبعدين تشتري عربية جديدة وبعدين تغير لون العفش لون الأوضة لون شعرهم لون لا هو عاوز ايه عاوز نيو لوك هو ده اللي شغله صحيح عاوز حاجة جديدة الرغبة في التجديد رغبة إنسانية طبيعية إنما الحقيقة كل الناس مركزة بره التجديد بقى الحقيقي اللي يستاهل جوه نيو لوك قدام ربنا يا ترى قلبك فرق عن زمان ولا لسه قلب ضيق قد كده ما بيستحملش حاجة يا ترى بقيت شاكر من جوه وراضي وفرحان ولا لسه متذمر وكربان وقرفان طب وبعدين امتى هيبقى عندك نيو لوك في عينين ربنا انما في عينين الناس ما هتعجز هتعجز برضه مهما تلونت لما كلمة يتجدد عملية مستمر يقول لبستم الجديد الذي يتجدد لأن احنا عندنا إيمان إن احنا لبسنا الجديد أول مرة في المعمودية كلمة الجديد دي خدناها في المعمودية بقينا إنسان جديد خليقة جديدة إنما الخليقة الجديدة دي مش هتقف محلك سير دي عملية مستمرة أنت لازم تتجدد لازم تبقى أحلى من كده لازم تبقى أطيب من كده لازم تبقى أنقى من كده يا ترى الحاجات دي شغلاك ولا لا يعني مثلا سمعت عن حاجة اسمها استنارة يعني بقيت تشوف حاجة غير زمان أو بقيت تشوف الحاجة بطريقة تانية ها. وصلت لها دي ولا لسه قربت منها ولا لسه فرقت عن زمان ولا لسه ولا لسه بتقيم الناس بفلوسهم طب وبعدين ما تفضل طول عمرك كده تقيم الناس بفلوسهم عرفت تشوف ربنا بيعمل ايه جوه المشاكل استنرت عينيك فتحت ولا لسه مش شايف طب متى تتجدد لكي ترى امتى هيحصل نمو طب ما انت بتكبر بتكبر غصب عنك طب نمو روحي انت بقى ده مش غصب عنك ده في ايدك طب كبرت روحيا زي ما كبرت في عمرك كبرت في النعمة كبرت في معرفة ربنا كبرت في محبة الناس ولا بقالك كام سنة محلك سر مش عاوز تكبر خطوة النقاوة كلمة النقاوة يعني القلب يبقى نظيف نقول كل يوم في الصلاة قلبا نقيا اخلق فيا يا الله ها وصلت لقد ايه لسه القلب مليان حاجات غلط كتير وهكذا خد عندك النضج والنمو كل الكلمات دي يا ترى شغلاك ولا مش شغلاك بدخل على مقابلة أخرى حكاية الضيقة والمجد الحياة على الأرض يشوبها الضيق سمة من سمات الدنيا الألم لما فرعون سأل يعقوب أبو الأباء أبو يوسف كان راجل عجوز وجاي خلاص مش شايف لما نزل مصر فيوسف من فرحته بابوه كان فرحان جدا بابوه خده يبارك فرعون لأنه كان عنده إيمان أنه أبوه ده بركة الدنيا كلها إبراهيم وإسحاق ويعقوب فواخده لفرعون يباركه شوفوا البساطة الحلوة اللي في قلب يوسف ففرعون لقى راجل كهل عجوز ما مش شايف وحالته حال فافتكروا بقى 500 سنة زي زمان قال له كم هي سن حياتك يا أبي عمرك قد إيه مرضاش يديله سن بس قال له الحكمة قال له قليلة وردية سن حياتي يعني العمر كلمتين قليل وردي الله ده انت ابو الاباء ده انت رجل الايمان ده انت بركة الدنيا ده انت من البطاركة الثلاثة الاوائل ابراهيم واسحاق ويعقوب ده انت يعني قدوة للاجيال كلها قال له بس هم لازم يفهموا كده ان ايام الدنيا قليلة وردية مهما طالت في الاخر هتكتشف كده انها تتلخص في كلمتين قليلة وردية ردية بمعنى ايه طبيعي النكد فيها والالم سمة من سمات الحياة على الأرض إنما ده ممكن يتحول إلى رصيد من المجد الأبدي بكلمة واحدة اسمها الإيمان بحياة مقدسة مع ربنا ودي في إيدك أنت خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجد أبدي لو أنت ماسك في ربنا كل وجع على الأرض بيترجم في السماء إلى ملايين ومليارات من البركات والأمجاد بحيث انك انت هتقول هو انت ما يعني يا رب ما ضيقتش عليا زيادة ليه بس ما تروح السماء دلوقتي ما حدش بيقول كده لكن يجوز في السماء تقول له يا رب انت كنت يعني مش كنت تزود شوية بدل الرصيد بيزيد كده بينط النطات الكبيرة دي آلام هذا الزمان لا تقاس الضيقة قداسة البابا له كلمة جميلة أوي يقول الضيقة دايما نسبية لأن الضيقة هي ما يضيق بها القلب يعني يجوز مرض نفس المرض تشوفه في اتنين واحد راضي وفرحان وشاكر واحد متذمر ومش طايق الدنيا ولا ربنا ولا أي حد ليه؟ طب ما هي نفس الحجم نفس الشيلة لا بس ده قلبه داق عليها والتاني قلبه واسع فرحب بيها فالضيقة عملية نسبية على فكرة كونك متضايق ده لأن قلبك ضيق مهما كانت الضيقة يمكن الضيقة ما تترفعش بس في حل تاني ايه هو قلبك يوسع فساعات ربنا يكون مش غرضه يشيل الضيقة غرضه يوسع القلب عشان يخلي الضيقة بالرصيد بتاعها ما هو لو شال الضيقة انت خسرت كتير كان في كام مليار دولار كده هيتحوشوا لك في السماء هتخسرهم طب خلي الضيقة بس وسع القلب يبقى المكسب قاعد فربنا ساعات ما بيطلعش الضيقات بسرعة ليه عشانك آية غريبة عجيبة لما بطرس سأل ربنا يسوع قال له إيه قال له يا رب ها قد تركنا كل شيء وتبعناك عاوز يقول له ها محوش لنا إيه بقى طبعا هو ساب حتة شبكة ومركب تعبانة إنما عمل نفسه بقى سابعا لكن ربنا ما كسفوش قال له شوف ليس أحد ترك أبا أو أما أو أخا أو أختا أو زوجة أو أولاد أو حقولا أو بيوتا إلا ويأخذ مئة ضعف في هذا الزمان مع اضطهادات وفي الظهر الآتي حياة أبدية كلام كله شكله حلو قوي ما عدا حلت ما عدا كلمتين مع اضطهادات احنا بندي مكافأة يا رب انت بتتكلم على المكافأة مئة ضعف دي جميلة قوي حياة أبدية دي موافقين عليها طبعا جميلة قوي ايه بقى لزوم مع اضطهادات انت حاططها في المكافأة قال اه دي جزء من المكافأة اصل انتوا دي مش هتعرفوا قيمتها غير في السماء ده دي أكتر من المئة ضعف اللي انت سبته عشان المسيح تاخد قصاده 100 ضعف في الدنيا بركات في الدنيا ملهاش آخر وتاخد السماء لأنك عشت مع ربنا وسبت الدنيا عشان إنما بقى حتة الاضطهادات أو الضيقات دي استنى بقى اتفرج على هتترجم في السماء شكلها قد ايه حاططها ضمن المكافأة مش بيقول معلش استحمله لا ده بيقول ده أنا هوعدك وفي لحظة جميلة بطرس قاعد بقى يسمع هياخد ايه بقى فقال له كمان شوية اضطهادات بقى الله ايه يا رب ده اتفقناش على كده تلاحظوا اول بقى سفر الاعمال اول مرة خدوا اول علقة يقول ايه الكتاب خرجوا فرحين فهموها لانهم حسبوا مستأهلين ان يهانوا من اجل الاسم قالوا ابتدى الرصيد يشتغل اتفتح الحساب لانه خدوا على العلقة تمام عاوزين منده على طول لانه الرصيد بيزيد في السماء الضيقة تبدو ثقيلة جدا لو عينيك مش على السماء ويمكن أصعب من أن تحتملها مهما كانت لكن بقدر ما عينيك شايفة السماء بقدر ما الضيقة هتصغر العملية نسبية جدا عارفين لما الواحد بيركب الطيارة في الأول تبقى الطيارة إيه على الأرض فشايف البيوت والعماير تطلع شوية تلاقي إيه العمارات صغرت أوي والبيوت والعربيات مش باينة تطلع شويتين تلاقي بالعافية شايف مساحات تطلع فوق السحاب تلاقي مفيش حاجة خالص شايفة يبقى كل ما بتطلع لفوق كل ما الدنيا بتصغر أرضية وقليلة بس صغيرة ما تقلبش دماغك ولا كيانك ولا أي حاجة بس على قد ما تبقى أنت طالع لفوق كل ما عينك على السماء كل ما الدنيا صغيرة بكل ضيقتها بكل أوجاعها وقتية مسألة وقت كده كده هتخلص مهما كان في ضيقات صعبة جدا بنقول إنما آخرها إيه هتخلص يا الضيقة هتخلص يا حضرتك هتخلص في الحالتين هتخلص ما حصلش حاجة بس في حاجة تانية أحلى صحيح هي كده يا الضيقة هتخلص يا عمر الإنسان هيخلص ويفضل الضيق إنما ما تبص بعد كده ليه باصص تحت رجليك ده هو الدنيا دي تحت رجلينا مش مسافة قدام ولا حاجة المسافة اللي قدام دي احنا بنتكلم في السماء إن كان فقر إن كان مرض إن كان تجربة كل دي أنواع من الضيقات كيف تتعامل مع الضيق ده اللي يفرق واحد في الملكوت واحد بره الملكوت اللي عايش في ملكوت ربنا أو الملكوت عايش فيه له فلسفة في الضيقات له نظرة أخرى غير نظرة الناس احسبوه كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا وتلاقي فلسفة أخرى أغرب من الخيال غير خالص مخ الناس المجد بقى كلمة مجد دي من أكتر الكلمات الألغاز اللي في الإنجيل يعني إيه مجد مهما الواحد اتفلسف بصراحة مش هعرف يوصفها إيه جلوري دي قاعدة مهما وصفت المسيح له المجد في كل المجد بس إيه يعني المجد ده كلمة كبيرة وكلمة غامضة وهي السما كده أصلا في حاجات ما تتوصفش لكن ربنا مش عارف يوصف لأن مفيش لغة بشرية هتوصف الحاجات دي لكن قعد يدينا شوية أوصاف قال تقيل المجد ده بيوزنوه يعني يا رب يعني إيه ثقل المجد أبدي بس يعني إن كان توصف إنها ذهب ولا ولا حجارة كريمة هيبقى وزنها تقيل قوي طبعا اللي لابسة خاتم مثلا ألماظ بمبلغ مش تقيل قوي يعني إنما تخيل بقى مثلا في سفر الرؤيا يقول لك باب من الأبواب زمرد أحمر وعقيق أخضر وكلام مش فاهم منه حاجة إنما الحباية اللي قد كده تعمل باب ضخم جدا من حجارة يمكن ما سمعناش عنها أساسا ولا شفناها ده بس عشان يقول لنا المجد شكله إيه فطبعا في ناس فاهمة إيه بقى الأنواع اللي أنا بقولها دي يمكن فاهمين إنما تخيل بقى البتاع الصغيرة دي اللي بكام ألف دي تلاقي منها باب كامل ضخم عشان بس يحاول يقرب لك الصورة ثقة المجد تاني حاجة مجد أبدي كلنا مشتاقين لحالة من الاستقرار المستمر مفيش في الدنيا الحاجات مفيش في بنات تفتكر الاستقرار بعد الجواز عشماني في عيال في ناس فاكرين الاستقرار في التخرج اي كلام في ناس فاكرة انه لما تعمل فلوس قد كده يبقى في استقرار وهم كبير إنما الاستقرار مش في الدنيا خالص كلمة أبدي دي يعني كلمة مستمرة دي مش لغة الدنيا خالص دي حالة مش هتوصل لها على الأرض هتفضل طول عمرك مش مستقر طبيعة الحياة في الدنيا كده أنت عاوز استقرار استقرار خلي عينك على السما المجد يتقال مثلا بولس نجما يمتاز عن نجم في المجد تخيل بقى انك انت من النهارده بتحسم النجوبيه تاخد نجم كام كام كام مايل مثلا انت اللي هتحدد تبقى النجم شكله ايه وحجمه قد ايه بقدر ارتباطك بربنا وإيمانك بقدر ما الملكوت يملأ قلبك نجما يمتاز عن نجم في المجد حاجة جميلة قوي من, من ضمن المجد الأبدي ده حالة التجلي اللي تبقى فيها دائما يعني ايه لما يوحنا يقول سنراه وجها لوجه ده مجد انك تبقى شايف المسيح بعينك وعلى طول القعدة ما بتخلص ده مجد وفي أحلى من كده لما بطرس ويعقوب ويوحنا طلعوا على الجمل دخلوا في حالة المجد لا حسوا بوقت ولا حسوا بجوع ولا حسوا بشرب مذهولين ساعات واحد يسأل ويقول هم اللي في السماء حاسين بينا طبعا حاسين إنما يعني بيتوجعوا لا لا يمكن ليه لأن في حاجة شداهم في فرح ومجد شاغلهم حتى عن أقرب الناس ليهم مش هينسونا هيحسوا بينا بس ما يتضايقوش أبدا لأن حالة المجد والفرح ورؤية المسيح والقديسين تخلي الواحد في مجد في حالة ما يعرفش يعبر عنها وبالتالي لا يمكن يبقى في نيجاتيف يقول مثلا سفر الرؤيا لا حزن ولا بكاء ولا ضيق ولا دموع ولا حر ولا برد ولا ولا ولا أي حاجة وحشة أكثر فأكثر خلي بالك بقى اليوم اللي بتعيشه يا بتزود رصيد المجد الأبدي يا بتزود بتنقص العمر الافتراضي بتاعك التانية دي كده كده غصب عنك شغالة طب زود الرصيد بقى استغل أكثر فأكثر إنك تزود الرصيد المفارقة اللي بعدها لما يقول ما يرى وما لا يرى صدقوني احنا محتاجين نغمض عينينا شوي بمعنى ايه عينينا مشغولة قوي بما يرى متاخدة جدا فيما يرى بينما كل ما يرى وقتي الأمور التي ترى وقتية كل حاجة تتشاف بالعين الناس هيمشوا البيوت هتتهد السماء والأرض تزولان كلها الغنى طبعا زائل أي حاجة في الدنيا شايفها بعينك ليها نهاية أما الأمور التي لا ترى ملهاش نهاية حط في الأمور التي لا ترى زي إيه زي مثلا الملائكة الملائكة دول هيكملوا معاك على طول صاحبتهم ولا لا ولا هتروح تتعرف طب ما تبتدي من دلوقتي القديسين دول شغالين في السماء على طول تعرف منهم حد ولا تدخل كده غريب ما دول هيكملوا معاك في السماء الروح او النفس الانسانية ما بتموتش مركز فيها عارفها فاهم صفاتها عارف تظبطها ما هي دي ما لا يرى دي ليها دوام لانها لا ترى اما الجسد اللي انت شايفه لانه يرى ده بعد شوية هيبقى هينتهي لازم الغنى الروحي يعني ما يراه الناس هو الغنى الأرضي وله مقاييس طب ما فكرتش عمرك في الغنى الروحي ما في واحد غني عند ربنا بس خالص يعني الماء الأرملة ذات الفلسين حسبت أغنى من الأغنياء مع أن كان عندها تعرفتين يعني فلسين لكن لأن اللي وراها حب كبير ومن أعوادها ألقت المسيح لو المجد قال ألقت أكثر من جميعها فدي أغنى واحدة بالنسبة للجيل ده لما يقول مثلا لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى في واحد غني بكلمة ربنا كلمة ربنا مدياله غنى في واحد يقول عنه بولس في لتيموساوس وصي الأغنياء يبقوا أغنياء في الأعمال الصالحة خليهم يبقوا أغنياء في حاجة عدلة لكن في أغنياء في الفلوس بس طب إيه قيمتها لكن لما واحد يكون غني في العمل الصالح دي حاجة عند ربنا غالية طيب الغنى اللي بالنوع ده ما بيتشافش غنى الصلاة وغنى الإنجيل وغنى المحبة وغنى التواضع وغنى معرفة ربنا وغنى العمل الصالح كل ده في الخفاء لا يراه الناس بس ده عند ربنا غنى غنى عظيم فانت اي حاجة شداك لغاية النهاردة بعد العمر ده لسه مشدود لما يرى ما يرى ده غنى أرضي كده كده له نهاية القوة الروحية بنفس المعنى يعني واحد زي إيليا اللي يبص له يفتكره شحات يعني أخطيت إن أنا أقول كده راجل لابس حاجة من وبر الإبل يعني زي جلابية مقطعة مين يقول إن ده بيقفل السماء ويفتحها بكلمة شوف الغنى تصور أنت دخلنا في مشروع أمريكاني عاوزين ننزل مطر صناعي يكلف كام مليار ده بقى بكلمة قال بيقفل السماء ويفتحها مرة قفلت منه ما رضيتش تفتح خدت ثلاث سنين ونص ثلاث سنين ونص ولا نقطة مطر ويجي أخاب يقف له يقول له شوف لا يكون طل ولا مطر إلا بكلمة مني إيه يا عم ده لو لميت أغنية الدنيا كلهم جنبه ما يجوش جنبه حاجة طب الغنى فين جواه هو إن كان بطول وعرض كده ما ما حلتوش ولا جيب يحط فيه قرش ده الغراب بيجيب له الأكل ده أرملة صرفة فايدة صرفت عليه يعني ست غلبانة من العشوائيات بقت هي اللي بتعول النبي لكن غنى مفيش زيه بس غنى من نوع تاني خالص غنى روح يهز الدنيا كلها سمعان الخراز كان راجل جزماتي راجل فقير جدا انما برضه لو فكرت بلغة العصر وحبيت تحرك المقطم زاوية كده بس تتكلف كام مليار النهارده لا هو هيحركها بصلوة مش محتاج المليارات دي كلها غنى من نوع آخر طب إلى متى نهتم بالغنى الأرضي ونسيب الغنى الروحي وسكته أسهل قرب من ربنا واغرف زي ما انت عاوز كل اللي قلناه ده بيحتاج كلمة واحدة بس كلمة الإيمان لأن الإيمان هو إيه هو الثقة بما يرجى والإيقان ها بأمور لا ترى بدل قلنا كلمة لا ترى دي يبقى لازم تترجم في دماغك لكلمة إيمان فرق واحد عن واحد فينا جماعة هو ثقته فيما لا يراه بعينه احنا كلنا عارفين كل حاجة تقريبا إنما مش كل واحد فينا مصدق زي التاني وبعدين الإيمان ده مش كلمة ده الإيمان ده هيبان في كل موقف في حياتك الإيمان بيبان مش محتاج تقوله الإيمان مش كلام في عبرانيين 11 معلمنا بولس عرض كل رجال العهد القديم المشهورين من زاوية الإيمان ونسب لكل واحد منهم عمل من أعمال الإيمان فقال لك مثلا إيه الإيمان في حياة واحد كان خلاه عنده خوف مقدس يعني نوح يقول لك بالإيمان نوح خاف خاف من إيه ربنا قال في طوفان جاي صدق نوح قال للناس كلها في طوفان جاي محدش صدق فمحدش اختشى محدش خاف إنما بسبب هذا الخوف المقدس بنى فلك وبدأ عالم جديد بكلمة الإيمان بس لأنه صدق أمور لا ترى ما كانش شايفها بعينه واحد تاني مثلا زي موسى يقول لك بالإيمان تشدد موسى وقف في موقف تاريخي رهيب البحر قصاده وراه فرعون بجيشه وبينهم طار قبلها بكام ساعة أبكار مصر ماتوا بسبب سي موسى فطار بايت بين فرعون وموسى يعني فرعون عاوز يموته هو كل اللي معاه مهما كلفه دول ولاده كل فرعون منهم ابنه مات الليلة دي بسبب موسى واللي وراه فطبعا ودول شوية ناس غلابة جدا اللي مع ورا موسى دول ما عندهمش فاس يمسكوه موقف رهيب يقول عنه بولس ايه تشدد كأنه يرى ما لا يرى وقف زي الأسد ما الناس كلها بقت نفس شعبه هاج عليه قال له انت خرجتنا تموتنا في الصحراء ما كنا بنموت في مصر وخلاص دلوقتي هتموتنا نتذبح كلنا قصاد عينك عشان تنبسط محدش قدر يسنده في اللحظة دي إنما هو وقف قدام الشعبين فرعون بجيشه وشعب اليهود بعدم إيمانه وقف زي الأسد قال لهم قفوا وانظروا خلاص الرب من النهاردة مش هتشوفوا فرعون تاني جبت الثقة دي منين وانت شفت ايه يعني هو لسه فرعون جاي بالحصينة بتاعته تشدد كأنه يرى ما لا يرى هي دي القوة هو ده الملكوت ملكوت الله داخلكم في حاجة جوه موسى ده راجل عجوز في الوقت ده 80 سنة أكتر من 80 إنما جبار تلاحظ مثلا واحد يقول لك آه بالإيمان فضل برضه على موسى دي حكاية فضل لما قال معلمنا بولس حسب عار المسيح غنى أفضل من كنوز مصر كلها موسى له موقف قبل كده لما أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون مرضاش يبقى جده فرعون حب تبقى أمه عبرانية عبدة لأن إله العبرانيين أقوى فاختار ربنا الإيمان في اختيارات هيبان في كل اختيار من اختياراتك وانت بتختار المكان اللي انت رايحه وانت بتختار المشروع اللي هتعمله وانت بتختار شريك حياتك وانت بتختار لولادك هيبان ايمانك الايمان ده مش كلمة فكرة ايمان هيبان في كل تصرف عشان كده يعقوب يقول ارني ايمانك بدون اعمالك وانا اريك باعمال ايماني اخيرا نقول ايه احنا في حرب مع ملكوت هذا العالم ربنا يسوع قال شعار جميل قوي قال مملكتي ليست من هذا العالم عشان نقول ملكوت الله داخلك يعني انت تبع الملكوت اللي مش من هنا انت مش تبع الناس اللي هنا الناس اللي هنا على الاقل في اربع الهه بيحكموهم اي واحد تقابله في اي وقت هتلاقي في حاجه هي الهه هي اللي مسيطره عليه يا ذاته ذاته كرامته أناته طموحاته كبرياءه يا فلوسه ممتلكاته حط جنبها أي حاجة مادية يا جسده بطلباته بشهواته يا العلم اللي في الدنيا لأنه أحد الآلهة هتلاقي كل الناس في الدنيا تعبد إله من الأربعة أنت المفروض تكون مختلف عن دول تحتاج الحكاية لمراجعة عشان تتأكد ان الملكوت فيك مش مش كلمة سهلة انك تقول تقول عارفين في اخر القداس يحصل ايه ابونا يرفع الصليب ويهتف بعد ما نصلي كل القداس والناول ونرش المية كمان يقول بخريستوس بنوتي يعني ايه يعني المسيح هو الهنا ده هتاف كان بيعلن ان احنا غير كل الدنيا احنا الهنا هو المسيح تلاقي كل الشعب يقول امين استشوبي يعني ايه امين فليكن يعني إيه يعني ده عهد من الشعب كله إن لو كانت الدنيا كلها مشيارة الفلوس أو الكرامة أو الجسد أو العلم إحنا ماشيين ورا المسيح ده الاختيار ده الملكوت بس الكلام سهل كل الناس بتقول أمين يا أستاذ شوبي وتطلع تتخانق على الفلوس لكن هي ال- هو ده عهد بعد ما تناولت جسد المسيح ودمه بقى الملكوت فيك انت تبعه وهو تبعك ولا لسه تبع الدنيا لو خرجت تاني تفكر بطريقة الدنيا في كرامتك وفلوسك وعلمك طب امال لما ابونا قال بخريستوس بالنوتي رديت ليه كان المفروض ما تردش تقول لسه مش قادر اقول المسيح هو الهي اصلها مش كلمة دي مسؤولية دي مسؤولية لأن المسيح مش من العالم ده ملك آه ملك كل الملوك بس مملكتي ليست من هذا العالم لإلهنا كل مجد وكرم والأمل